مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز أكلمكم النهاردة عن نقطة كويسة وهي إن الله غفور ربنا بيغفر من حنوه ومن عطفه وإحنا دايما نتذكر مغفرة الله ونتذكر هذه الصفة في صلواتنا نقول الرب غفور وحنان الرب غفور وصالح كتير قوي موجودة في دي في نحمية إصحاح تسعة آية سبعة عشر بيقول الله غفور وحنان كلمة غفور في اللغة العربية صيغة مبالغة من كلمة غافر غفر يغفر غافر دي اسم الفاعل العادي لكن غفور يعني تدي صفة كبيرة من المغفرة ولذلك في مزمور ستة وثمانين خمسة يقول الله صالح وغفور وكثير الرحمة وكذلك في مزمور مية وثلاثة وفي يونان النبي صفة الغفران عند ربنا صفة واضحة جدا في خروج 34 سبعة يقول غافر الإثم والمعصية وفي أشعية خمسة وخمسين سبعة يقول فليتب إلى الرب ليرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران ربنا دايما بيغفر على رأي مثل من الأمثلة بيقول الله دائما يغفر والإنسان أحيانا يغفر أما الطبيعة فلا تغفر أبدا يعني تكون قاعد في جو دافي وتطلع لهوا بارد تاخد لك دور برد تقدرش تقول للطبيعة سامحيني المرة دي ما خدش برد الطبيعة لا تغفر الله دائما يغفر في مزمور رضيت يا رب عن أرضك نقول له فيه غفرت آثام شعبك سترت جميع خطاياهم دي في مغفرة ربنا وإحنا بنتغنى بهذه المغفرة ونقول في كل قداس كرحمتك يا رب ولا كخطايانا كرحمتك يا رب ولا كخطايانا وفي مزمور 103 بنقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا بحسب آثامنا لأنه مثل ارتفاع السماوات على الأرض قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا دي طريقة ربنا اللي هو دائما يغفر وعلى رأي واحد من القديسين قال كلمة كويسة قال ربنا مش هيسألك ليه أخطيت هيسألك ليه ما تبتش لأنه مستعد أن يغفر الماضي كله في مقابل التوبة ربنا غفر لكثيرين مهما كانت خطيتهم مهما كانت خطيتهم غفر لعبدة الأوثان طبعا لما تركوا عبادة الأوثان غفر للشعب بعد أن صنعوا العجل الذهبي مع أنه إداهم عقوبة وهنا نوري نوعين من المغفرة مغفرة على الأرض ومغفرة في السماء فجايز المغفرة على الأرض تاخد عقوبة أحيانا وجايز يغفر بدون عقوبة وتبقى المغفرة في السماء يعني عقوبة الأرض لا تمنع المغفرة في السماء زي ما أنت تعترف على أب اعترافك فيديك عقوبة ويديك التحليل يعني حلالك من خطاياك وتاخد عقوبة لكي تغفر لك الخطية في السماء ربنا غفر لمجموعة التائبين الذين صاروا قديسين غفر لأغسطينوس خطايا الزنا والنجاسة وغفر لموسى الأسود خطايا القتل والقسوة وغفر لبطرس خطية النكران لما أنكر المسيح وقال لا أعرف الرجل وغفر للمضبوطة في ذات الفعل وغفر للزانية الباكية غفر للملحدين وغفر للشيوعيين على شرط انهم يتركوا الحادهم وانكارهم لوجود الله وغفر للامم الذين عاشوا بعيدين عنه مده طويله وغفر لأهل نينوى لما تزللت قدامه غفر لكل دول غفر لكل دول وهو مستعد أن يغفر باستمرار مهما كانت الخطية الشيطان جايز يوقع الناس في اليأس ويقول لهم خطيتكم لا تغفر لكن ربنا بيغفر كل خطية بلا استثناء مهما كانت على شرط ان الانسان يتوب يجي واحد يسأل ويقول طب التجديف على الروح القدس بيقول لا يغفر له في هذا الدهر ولا الدهر الآتي فهنا ما فيش مغفره لكن لازم نفهم كويس ما معنى التجديف على الروح القدس التجديف على الروح القدس معناها طرد او رفض كل عمل للروح القدس في القلب رفضا كاملا مدى الحياه يعني تجدف على الروح القدس يعني ترفض كل عمل للروح القدس فيك في قلبك رفضا كاملا مدى الحياة فلما ترفض عمل للروح القدس مدى الحياة يبقى مش هتتوب لن تتوب وإذا ما تبتش لا يغفر ليك يبقى التجديف على الروح القدس يؤدي إلى عدم التوبة وعدم التوبة هو سبب عدم المغفرة يعني ربنا مستعد ان يغفر كل خطيه على شرط ان الانسان يتوب ده شرط اساسي عشان كده بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم دي المغفره من عند ربنا ده ربنا غفر حتى للص اليمين على الصليب لأن اللص اليمين اعترف أنه أخطأ وطلب الرحمة فقال لزميله اللص الآخر نحن بعدل جوزينا أما هذا فلم يفعل شيء يستحق عليه الموت نحن بعدل جوزينا يعني إحنا خطاة هو واللص الآخر وايضا اعترف بالمسيح ربا وملكا وطلب منه ان يذكره ده كان كل اللي يقدر يعمله ده كان كل اللي يقدر يعمله السيد المسيح غفر ايضا لصالبيه لكن ليس معنى هذا ان كل الذين اشتركوا في عمليه الصلب قد غفرت لهم لا طبعا وانما الذين امنوا منهم وتابوا فاولئك غفرت لهم يعني هو غافر ليهم ولكن بشرط انهم يؤمنوا ويتوبوا عشان كده بنقول في يوحنا 3 16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به هذه شرط بل تكون له الحياه الابديه وهؤلاء الذين تابوا قال لهم بطرس الرسول في يوم الخمسين في يوم البنتكوستي في أعمال 2 38 توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لمغفرة الخطايا إذا كان لابد لهؤلاء الصالبين إنهم يتوبوا ويؤمنوا ويعتمدوا يعني ربنا غفر ولكن وضع قوانين للمغفرة وضع قوانين للمغفرة قبل ما نتكلم عن هذه القوانين نحب نقول إن مغفرة رب ربنا مغفرة كاملة شاملة مغفرة كاملة شاملة مش زي ال- المغفرة اللي ور- وردت في بعض كتب المطهر ان يغفر له 100 يوم ويغفر له 300 يوم ويغفر له كذا سنه دي مغفره كامله شامله بتاعت ربنا المغفره دي وردت فيها كلمه لطيفه جدا تدل على كمال المغفره ايه دي اللي هي محو الخطيه يمحوها بيقول ايه قد محوت ك- كغيم اثمك في اشعياء 44 22 واحنا بنصلي في المزمور الخمسين وبنقول مثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي يمحوه يعني يصبح ملهوش وجود وبيقول امحوا كل آثامي يمحوه وفي كرون كلوس 2 14 يقول محى الصك الذي علينا محاه يعني أصبح لا وجود له وهكذا ربنا محى خطايا الذين تابوا يعني ما أصبحتش ليها وجود مش موجودة ويعايرهم بيها ده محاها محاها دي قال عليها في المزمور تعبير آخر قال تغسلني فأبيض أكثر من الثلج يعني إيه واحد يبيض أكثر من الثلج يعني خلاص اتمحت تماما زي ما تكون ملابس قذرة وتحطها في غسالة وتمحوها تماما وتبيض ده هنا بيقول تبيض أكثر من سلب دي محو الخطية وفي أعمال 3 19 بيقول توبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم كلمة يغفر الخطية يمكن سهلة لكن يمحوها تماما كأن لم توجد ده تعبير جميل ويوري قد ايه محبة ربنا ولذلك بعض القديسين قالوا كلمة حلوة مؤثرة قالوا التوبة تحول الزناه إلى بتوليين تعبير عجيب تحول الزناه الى بتوليين كان لم يخطئوا اطلاقا كانهم ما اخطاوش يعني مثال كده اقول لكم مثلا في زواج بتقدم عليه قضية للطلاق قضية للطلاق يعني كان في زواج واتطلقوا لكن في قضية أكتر من كده قضية بطلان زواج يعني كأن لم يحدث زواج على الإطلاق كأن ما حصلش بطلان كذلك هنا فيه بطلان الخطية كأن لم تحدث طبعا بتغفر بالدم بدون سفك دم لا تحدث مغفره ولذلك كان في العهد القديم في المغفرة بتقدم الذبائح الدم دم المسيح بيغطي الخطية فلا تظهر لذلك يقول بيكفر عنها بالدم يكفر عنها بالدم يعني بتتغطى كفر وكفر بالانجليزي بتدي معنى واحد كفر غطاها يكفر عليها ما تبانش بتغطى بالدم بتمحى بدمه يعني لما يقول امحوا خطاياكم يعني يمحوها بدمه امال هيمحوها بايه زي ما قال القديس يوحنا في رسالته الاولى ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه اذا ربنا بيغفر بيغطي بيمحو بيغسل بدمه يقول غسلنا من خطايانا بدمه مغسولين بالدم الكريم غسل ولذلك القديس حنانيا الدمشقي قال لشاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول بعد أن دعاه الرب قال له أيها الأخ شاول لماذا تتوانى قم اعتمد واغفر خطاياك واغسل خطاياك قم اعتمد واغسل خطاياك يبقى في المعموديه مش بنغ... مش بتغتسل اجسادنا زي ما البعض بيفكر لا ده بنغتسل من خطايانا نغتسل من خطايانا قم اعتمد واغسل خطاياك كل الخطايا قبل المعموديه بتغسل بالمعموديه والخطايا بعد المعموديه بتغسل بسر التوبه ادي ربنا بيغفر كيف يغفر يغفر بدمه الذين يستحقون الدم هم الذين امنوا وتابوا فتغفر خطاياهم تغسل فتبيض أكثر من السلك ربنا مهما كانت الخطية بيغفرها وبيمحو هذه الخطايا وبيستر عليه وكلمة تاني قالها ربنا عن الخطايا ان لا يعود يذكرها يمحوها ولا يعود يذكرها تلاقوا وعد جميل عندي في سفر أرميا النبي إصحاح واحد وثلاثين بيقول إيه لأني أصفح عن إثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد ولا اذكر خطيتهم بعد وبرضو قال نفس هذا الكلام في عبرانيين 8 12 ولا اذكر خطاياهم شوفوا في حسقيال 18 22 بيقول ايه بيقول اذا من 21 22 فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياه يحيا لا يموت كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في انسان جايز يسامحك لكن لو رجعت للخطأ تاني يذكر لك القديم ويضمه للجديد يقول اه مش انت اللي عملت وعملت وعملت ويذكرها عليك لكن ربنا بيقول لا اذكرها لا تذكر كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه برضو في نفس حسقيال النبي إصحاح 36 يقول كلام زي ده برضه ده بيقول أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم وأعطيكم قلبا جديدا وإيه تاني بيقول في حسقيال 33 16 إن سلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم فإنه حياة يحيا لا يموت كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه لا تذكر طب حكاية لا تذكر دي احنا بنصلي من اجلها ونقول خطايا شبابي وجهالاتي لا تذكر يعني يا رب انسى الحكايه دي ما تذكرهاش ما تجيبليش سيرتها تاني خلصنا من الموضوع ده وخلاص وبعدين في فصل المصالحة في كورنثوس الثانية إصحاح خمسة يقول مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياه غير حاسب لهم خطاياه يعني ايه يعني يصفح عنها ادي حاجه يمحوها ادي اتنين يغسلها ثلاثة يطهر الإنسان منها أربعة لا تذكر عليه أدي خمسة لا يحسبها له أدي ستة يسترها يسترها دي تلاقي موجودة في المزامير وفي رمية في مزمور خمسة وثمانين يقول غفرت آثام شعبك سترت جميع خطاياهم وإيه تاني يقول طوبى لإنسان غفرت خطيته وسترت آثامه ووخدت بولس الرسول أيضا في رسالته إلى روميا نفس الوضع بتغفر وتستر ولا تذكر دي مغفرة ربنا اللي هي مغفرة كاملة شاملة لا يذكر لنا خطايانا بس لا يذكر ازاي دي بالتوبة بالتوبة تقول لي ربنا غفور اقول لك قوي ورحيم جدا وبيغفر بيغفر لكن بشرط ايه الشرط التوبه لكن يغفر كده وانت ماشي في الخطيه زي ما انت وعايش في نفس الاثام والبشاعات اللي كنت عايش فيها قبل كده مغفره منين تقول له ان كنت للاثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لان من عندك المغفره يقول لك صح من عند المغفره وانا وعدت بالمغفره على شرط التوبه عشان كده القديسين يقولوا ايه لا توجد خطيه بلا مغفره الا التي بلا توبه لا توجد خطيه بلا مغفره الا التي بلا توبه عايز تغفر لك خطاياك تتوب ولذلك في لوقا اصحاح 13 آية 3 وآية 5 يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون لكن أنت تستطيب ربنا وتقول أخت زي ما أنا عايز وربنا غفور لا يا حبيبي غفور إذا تبت غفور إذا تبت من غير توبة مفيش مغفرة من غير توبة مفيش مغفرة لا في الأرض ولا في السماء طب وبعدين وبعدين بقى نقول آه الشروط بتاعة المغفرة أول شرط طبعا التوبة ارجعوا إلي فأرجع إليكم في ملاخي ثلاثة سبعة ارجعوا إلي أرجع إليكم تعترف بخطيتك على الأقل تعترف فيما بينك وبين نفسك إنك أخطيت لأنك لو ما اعترفتش بينك وبين نفسك إنك أخطيت لا هتروح لربنا وتقول له أخطيت ولا هتروح للكاهن وتقول له أخطيت ولا هتعتذر لزميلك الذي أسأت إليه وتقول له أخطيت لازم بينك وبين نفسك تعترف إنك أخطيت في ناس بيأوحوا وكبريائهم تمنعهم انهم يعترفوا انهم غلطوا ويتكلمون عن اعذار كثيره وتبريرات كثيره يغطون بها خطيتهم لا يا حبيبي انت مش تغطي خطيتك بالتبريرات والاعذار انت تغطي خطيتك بالاعتراف تغطي خطيتك بالتوبه تغطي خطيتك بدم المسيح لكن الاعذار لا الاعذار نفعت ادم ولا نفعت حواء لما اعتذروا بعد الاكل من الشجر ما فيش الاعذار دي ما تجيبلكش النتيجه لازم انك انت تتوب وتعترف بخطيتك زمان كانت الخطيه بتغفر بتقديم الذبائح كان الانسان يجيب الذبيحه عن خطيته ويضع يديه على راس الذبيحه ويقر باثمه على راس الذبيحه بخطيته على راس الذبيحه وتذبح عنه دلوقتي بنستبدلها بالتناول بالذبيحه الالهيه لأن الذبائح الدم الدموية الحيوانية مش هي بتاعة العهد الجديد يبقى تقدم ذبيحة أو تتناول من الذبيحة المقدسة وأنت معترف بخطاياك لابد من دي الذين تابوا على يدي يوحنا المعمدان تقدموا الى معموديه التوبه معترفين بخطاياهم كما ورد في متى ثلاثة ستة تقدموا للمعمودية معترفين إيه بخطاياهم ويوحنا كان ينادي بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا التوبة المعمودية الذبيحة سر الإفخارستية كلها أشياء لازمة للمغفرة في العهد القديم دلوقتي العهد الجديد بيقدم لك التوبة وسر الإفخارستية والاعتراف لما يجي الكاهن يغفر للناس قال لهم من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت في يوحنا عشرين ثلاثة وعشرين يبقى أنت إزاي بتجيلك المغفرة دي تأخذ مغفرة من الله من فم الكاهن ولما تعترف بخطاياك بتعترف بخطاياك إلى الله في سبع الكاهن بتعترف بخطاياك إلى الله في سمع الكاهن وتأخذ المغفرة من الله من فم الكاهن بشرط التوبة طب الشخص اللي مش تايب هتغفر تتغفر خطاياه ازاي؟ هتفضل أعداله لازم يتوب عنها في ناس كتير بيعترفوا من غير توبة ده أفضل منهم الذين يتوبون حتى لو لم يعترفوا فأنت تتوب في داخلك تعترف إنك غلطت وتتوب وتعالج نتائج الخطية على قدر ما تستطيع ظلمت واحد مش تيجي تقول أنا ظلمت سامحني روح عالج الظلم اللي عملته عشان ربنا يسامحك ما هو ناس بيجوا في التحليل العمومي والكاهن الشعب كله قصاده يقول له عبيدك يا رب خدام هذا اليوم فلان وفلان وفلان من الكهنه وكل الشعب وضعفه يكونون محللين طب اهو ادى الحل للكل لكن لا يستفيد منه الا التائبون لا يستفيد منه الا ايه التائبون حتى بالنسبه للمغفره اللي بتقدم للناس يعني اللي في العلاقات اللي بين الناس وبعضيهم شوفوا بيقول ايه ان اخطا اليك اخوك فوبخه وان تاب فاغفر له جايز واحد يجي لك يقول لك ما بيحصل معانا احنا كتير يلخبطوا زي ما يلخبطوا ويقول لازم تغفروا انتوا رجال دين ما هنغفر صحيح لكن القانون الالهي بيقول ايه ان تاب فاغفر له بيقول وان اخطا اليك سبع مرات في اليوم ورجع اليك سبع مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له ناس بيلخبطوا ويملوا الدنيا إهانات للكنيسة ولخبطة فيها يقول مش الكنيسة تغفر قوي تغفر بس الكتاب بيقول إيه وإن تاب فاغفر له إن تاب إن ما تاب شيء خطيته أعداله منتظرة التوبة هل توجد مغفرة بلا توبة؟ مش ممكن مش ممكن بيقول حتى دي في لوقا 17 آية 3 و4 في متى 18 نفس الكلام متى 18 قال إيه حينئذ تقدم من آية 21 حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات فقال له إلى سبع مرات سبعين مرة يبقى مفروض إن من شروط المغفرة إن الواحد يتوب ويتوب يعني ما عادش يعملها تاني ومن شروطها أيضا يغفر لغيره بيقول اغفروا يغفر لكم إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يمكن أن يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم ومن شروط المغفرة أيضا أنك تصلح نتائج الخطية ومن شروط المغفرة أنك أنت لا تدين غيرك لأنه بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا فإذا كنت بتدين غيرك ربنا هيدينك يبقى علشان تغفر ليك تبطل إدانة للناس من مغ... من المغفرة أيضا إنك تحب ربنا كما قيل عن المرأة التي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها في لوقا إصحاح سبعة آية سبعة واربعين بيقول غفر لها الكثير لأنها أحبت كثيرا فلما أنت بتحب ربنا ربنا بيغفر لك وطبعا لما تحب ربنا لا تخطئ إليه الحكاية كلها ماشية في بعضيها إن حبيت ربنا مش هتخطئ إليه يا ناس ربنا غفر لهم كده دي أمثلة أقف أمامها كده في صمت متأملا محبة الله يعني الراجل المفلوج المسيح قال له مغفورة ليك خطاياك مع أنه لا اعترف ولا قال أي كلام لكن دي ناخدها بربنا فاحص القلوب والكلى ادى المغفرة عن اللي في قلب الراجل حتى إن لم يقله بلسانه المرأة اللي بللت قدميه بدموعها لم تقل كلمة اعتراف أو طلب للتوبة لكن ربنا قال لها مغفورة ليك خطاياك لأنه عارف قلبها وعارف انسحاق قلبها ولولا التوبة اللي في قلبها والانسحاق اللي في قلبها ما كانتش بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسه ربنا فاحص القلوب بالنسبة لنا لازم احنا نتوب ونغفر لغيرنا ودي الوصية الوحيدة في الصلاة الربانية اللي المسيح علق عليها قال إيه؟ قال إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم فمتى إصحاح ستة لما علق على حكاية اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا سل في الرحمة ربنا يردها لك رحمة أكثر إن كنت شديد وقاسي وعنيف وأحكامك شديدة وقاسية وعنيفة ربنا يقول لك بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد تقول له اغفر يقول لك وريني انت بتعمل ايه انت بتغفر ولا لا لذلك الناس القساة قساة القلوب ما بيقدروش يتمتعوا برحمة ربنا ومغفرته نكتفي بكده اتفضل سيدي